مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب سعدت أيما سعادة حينما قبل ضيف هذا اللقاء أن يكون معنا في استديو برنامج مع الشباب بقناة الرحمة داعية من الدعاة الأفاضل وإعلامي من الطراز الأول صاحب برنامج جعله الله عز وجل غصة في قلوب كثير من الكارهين للتيار الإسلامي ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء أعتبره أنا شخصيا فارس الإعلام الإسلامي الشيخ خالد عبد الله فأهلا ومرحبا بك السلام عليكم ازيك نورتنا وشرفتنا ربنا يرضى عنك ويكفيك وأهلا وسهلا بالشباب الكريم بداية وقبل أن ننتقل للشباب أيهما تفضل كرسي المحاور أم كرسي المناور
لا أنا أفضل كرسي المحاور المحاور نعم أكثر نرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة الميكروفون معاك خلاص نبدأ من عندك محمد سلامة طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أه برحب بحضرتك يا دكتور خالد أه في الحلقة وإن شاء الله نستفيد و...
ربنا يرضى عنك.
ونكون أه خفاف على حضرتك إن ربنا شاء يرضى الله.
عنك ويكفيك أهلا وسهلا آه، بداية آه، محمود أحمد صابر آه، محمود محمود أحمد صابر علي شحوت آه، دار علوم جامعة القاهرة آه، يعني آه، يعني أحيي ويعني أقول لأستاذنا الجليل الأستاذ خالد عبد الله جزاك الله سبحانه وتعالى عنا خير الجزاء وعن الإسلام الله والمسلمين يجزيك خير يا رب.
جعلك الله سبحانه وتعالى سلما لأوليائه حربا على أعدائه يا رب اللهم آمين.
آه، دائما أقول آه، ولن أطيل أن من الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بأهله وبغير أهله دائما أقول هذا نعم.
والشيخ خالد عبد الله من الشخصيات الإعلامية التي نصرت الإسلام اللهم اغفر في كل لنا.
مكان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له وأن يفتح يا عليه رب اللهم آمين.
آمين. يغفر جزاكم لنا الله ولك خير.
يا رب إن شاء الله احمد اشرف سعد طالب آه، طبعا تش- شرف ليا اللي انا قاعد معاكم ربنا يرضى عنك ويكفيك محمد رجب فايد محاسب مجمع الصف الازهري الخاص بالفيوم نعم ربنا يبارك فيك يا شيخ يسلمك، خالد الله يبارك.
ويقويك يكرمك.
وينصرك على الشامخ يا رب الله يكرمك يا رب إن شاء مشاهدينا الكرام معنا استطلاع موجود الآن على شاشة الرحمة الاستطلاع بيقول برأيكم هل يلعب الإعلام العلماني والليبرالي دورا في إثارة البلابل في الشارع المصري ننتظر تفاعل جميع مشاهدينا الكرام من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك ونبدأ بهذا الاستطلاع مع الشيخ خالد الله. نعم هل هل يلعب الإعلام العلماني والليبرالي دورا في إثارة البلابل الآن في الشارع المصري؟
مما لا شك فيه نحن نعاني في مصر من أسوأ إعلام موجود على مستوى العالم نعم والإعلام العلماني الحقيقي يمكن من الإعلام آه، آه، هتلاقيه في م- على مستوى الدول العربية بالذات في مصر في تونس في المغرب في الجزائر بيتحرك بشكل قوي جدا آه، لاختزال الإسلام كله على بعضه كده في إنه معاملة عاملك بس مم.
ويمكن كان أغرب شيء لما الاقي الناس بتتخيل إن حديث النبي عليه الصلاة صلى والسلام الله عليه إنما وسلم.
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق إنه معنى ذلك إن ده ملوش دعوة بالعقيدة يعني هو جاي يتكلم مع الناس في الحاجات الكويسة وده صح وده غلط والشيء الجميل مم.
إنما العقائد والولاء والبراء وهذه الأمور كأن ما بذل فيها دماء وما بذل فيها دين من أنبياء الله جميعا وكأنه ما كانتش أول رسالة أن يعبدوا الله دي كانت رسالة الأقوام رسالة الأنبياء إلى أقوامهم فطبعا بيعمل بلابل بيعمل بلابل مش منصف مش منصف إعلام آه، يكثر من الأراجيف طبعا إعلام يعني بيلقي اليأس في قلوب الناس أكيد إعلام اتعود طول عمره على أن يلعق أحذية النظام الذي ينتمي إليه ده موجود عشان كده يمكن بعد الثورات بقى في صعوبة أن يتفلت الإعلاميون الموجودون على الشاشات من فكرة التبعية مش قادر يعني هو هو اتعود طول عمره على التبعية ولذلك هتلاقيه قلب ثورجي شوية ولما حس ان الثورة بتهبط وان التيار الاسلامي بينزوي شوية مم.
وان التيار العلماني قامت له قومة مرة تانية بدأ يعود الى هذه التبعية بكل تبجح فهو الذي كان يعني يدافع عن النظام بكل ما اوتي من قوة اصبح بتبص له دلوقتي في اللحظات المعيشة دي كل أعداء هذا الدين وكل أعداء تلك الثورة أصبحوا بيلمعوهم واقفين معاهم كأن ما كانش قبل كده بيحاول يتحسس الطريق هو مين اللي هيكسب ومين هنكون له الغلبة عشان أتحرك في ركابه يعني.
تمام نفس الكلام الذي نعتقده في الإعلام العلماني والليبرالي هم يعتقدوه أيضا في الإعلام الإسلامي هم شايفين أيضا الإعلام الإسلامي بمقدميه وبمشايخه أيضا متعصبين لفكرة التيار الإسلامي وفي نفس الوقت متعصبين لرموز الدعوة الس- الإسلامية سواء كانوا السلفيين أو للإخوان ومهما يعملوا بالنسبة لهم عليهم كده زي هامة بيضاء محدش يتكلم عليهم يعني.
مما لا شك فيه أنه آه، أكتر شيء ناجح في الإعلام الإسلامي أنه يرسخ عند الناس الكلام ده مم.
يعني يقدر يقول لك خالد عبد الله ده اعوذ بالله مثلا طيب تقول له طب تعالى اقعد وتعالى نحط فيديوهات لكل الاعلام دفعه واحده مم.
ونشوف ما يتلفظ به خالد عبد الله ويتلفظ به الاعلاميون ايه اللي بيقوله خالد عبد الله وايه اللي بيقوله اعلاميون خلاص دي يقدر يرسخ عندك من كثرة اتواصوا به وقاعدة انا دايما بقولها لهم ما تكرر تقرر م.
ان يوصلك ان عمر رحمة بالي ده اسوأ اعلامي في الدنيا م.
فتلاقي ناس تقابلك تقول لك بصراحة ما بحبش اتفرج عليك تقول له ليه لا ما اعرفش اصل انت بصراحة اسلوبك ما عجبنيش تقول له في ايه مش قادر يحط ايده معاك تمام تقول له طب انت شفت ايه زعلك مني اصل انت كنت اتكلمت كذا بودانك سمعت ولا شفت ولا حد قال لك فهو الاعلام ال- ال- الليبرالي ولذلك بيفشل والدليل على اللي انا بقوله مش تحيز للاعلام الاسلامي الاعلام الاسلامي يعني لو عنده ربع هذه الامكانيات اللي عندهم كان كسر الدنيا تمام يعني ب- انا احسب ان الاعلام الاسلامي وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي ان احنا بقينا قدامهم لنا وقفه وحضور هو باخلاص حد ممكن يكون بيشتغل على كاميرا تمام مش لازم يكون الشيخ اللي قاعد في الاستوديو واحد على كاميرا واحد ورا الكواليس قاعد في اوضه الكنترول يعني مم.
انما تبص على ده لما بتستضيفهم وانا استضفت الاعلاميين دول عندنا في البرنامج وقعدت قدامهم فعلا هم فراغ مم. وبيقلبوا سلفيين معاك قوي ها بيقلبوا معاك سلفيين يعني جدا يعني والله لما قعدت مع عمرو حمزاوي مم.
الليبراليون سبوه قالوا له كان فاضلك دقنه تبقى محمد حسان والله زي ما بحكي لك كده مم.
لدرجه انه بعد الحلقه بتاعتي شتم الليبراليين في مقال كتب كده ديكتاتوريه الليبراليه مم.
وبعدين حس ان هو هيخش في جيم هو مش قده مم.
لانه الحقيقه تسمح لي اقول لك يعني اتفضل.
طبعا مش بتكلم على الكل دايما بنقول في قاعده قاعده انصاف في القران ومن الناس ليسوا سواء في عداوات مختلفه باتساعها وحجمها في حب للبلد متسع بت- بمساحته برضه في كره للتيار الاسلامي مختلف باتساعه مم.
وضيقه لكن دعني اقول لك ان هم احيانا هو مش صاحب قضيه فيزايد على الراي العام ويزايد على الانترنت يعني تخيل ان واحد عايش حياته شايف انه ممكن ادافع عن قضيه او اقف بعيد عنها بناء على الناس في الانترنت بتشتمني ولا بتحبني مم.
وانا لما اقعد ابص في سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام صلى الله واقول له عليه طب وسلم.
انا عايز اسال سؤال رسول الله لو بعث الان ده في 80% من الكون لا يقبل المصطفى رسولا صلى الله عليه وسلم فانت هتحسبها ازاي فما قدرش يقاوم حتى عمرو حمزاوي ساعتها مجدي الجلاد نفس الكلام آه، باسم يوسف اللي مشبع الناس تريقه ده لما طلبت منه في حلقه انه يجي عندي بالقناه وقلت له هجيب لك فيديوهات قال لي لا مم.
ما تجيبليش فيديوهات قلت له سبحان الله طب ما انت انت بتعمل كده ده انت بتختزل كلمه من هنا ولقطه من هنا برنامجك قائم على كده اصلا ب- يعني هي فكره البرنامج بتاعك مم، كده مم.
ثم ادعى في النهايه ان انا اللي رفضت ان انا اجيبه لان اداره القناه حتى ساعتها والله مم.
هي التي رفضت قالت ما يجيش يوم لي شروط هو يجي وكنت بكلم ساعتها وائل براشي لما كان بحاول امد لهم يد ال- جسور التواصل كلمته في التليفون والله يشهد على ده قال لي مش من حقه ينزعك كمحاور اسلحتك كنت بتتكلم معاه صح.
ويجي يتكلم ويرد بس يعني تخيل هم ده مفهومهم في الاعلام مم.
أكثر ناس يتكلمون ويتحدقون عن الديمقراطية هم الليبراليون وأبعد ناس عن الديمقراطية هم الليبراليون مم.
والتاريخ أثبت ده طب في مثل هذه اللقاءات يا شيخ خالد اللي بنستدعي فيها الطرف الاخر سواء كان التيار الليبرالي او العلماني هل حضرتك شايف ان بتؤتي ثمارها دعني أقول لك على حاجة مهمة الأول بس في التصنيف عشان أنت هتؤاخذ عليه زي ما أنا بؤاخذ عليه يعني هو اللي لنا التصنيف مم.
وبعدين هو اللي زعل لما أنت بتقوله تمام ما أنا بقول لك هم أبلسة في تمرير المفاهيم يعمل إيه؟ يقول لك الإعلام الإسلامي تقول له خلاص okay يقول لك الأحزاب الإسلامية تقول له ماشي فتبدأ تتعامل معاه إعلاميا مم.
بهذه اللغة جميل تقول الأحزاب الإسلامية وأحزاب غير الإسلامية يقول لك شوف بيكفرونا مم.
وده اللي عمله وائل إبراشي في لقاء الرئيس في في في الاتحادية في أول لقاء للإعلاميين الدكتور عاطف عبد الرشيد قايم بيتكلم مع الرئيس تخيل احنا كنا ثلاثة يو- نمثل الحافظ والرحمة والناس مم.
ملهم والدكتور عاطف وأنا تمام فالدكتور عاطف قايم بيقول للرئيس يا سيادة الرئيس الإعلام الإسلامي انبرى وائل الإبراشي انتوا هتكفرونا هتقعدوا تقسموا ما انتوا اللي انتوا اللي عملتوا ده ادي نمر واحد في النقطة دي تمام.
النقطة الثانية كنت كنت كنت بتصور في حملة علشانك يا مصر اللي احنا عملناها في قناة الناس في البرنامج ان انا عايز اوصل لهدنة هدنة مم.
ان احنا النهاردة ما نصدرش للناس طول النهار وليل الاحباط تعالى انقذني انقد الرئاسة انقد الاحزاب الاسلامية انقد اداء الدعاء قول زي ما انت عايز مم.
بس ما تزيدش ما تكذبش ما تزورش ما تكذبش الكذب الصبح في الجورنال وانت عارف انها كذب ورئيس التحرير بتاع الجورنال عارف انها كذب مم.
وهو هو رئيس تحرير برنامجك بالليل يصدرها لك عشان تقعد تغني عليها بالليل انتوا كلكم فكنت بتمنى ده وحاولت ان انا آه، يعني اعمل لها ثمار ان نقول للناس ما يجوا عندنا ونروح عندهم ونتكلم عشان خاطر مصر ونحط مصر في المقدمه وتعالى نختلف مع بعض للصبح بس يبقى هدفنا مش ان احنا بنكره بعض لا نخلي مصر اعلى شويه زي ما كان الدكتور حسن حيوان كاتب مقال كره الاخوان وحب مصر ويمكن انا اتكلمت في الموضوع ده من من ساعه ما رئيس مرسي ولا الحكم قلت لهم دايما الناس بتقدم كره الاخوان المسلمين على حب مصر قدم حب مصر على كره الاخوان واهزم الاخوان ديمقراطيا واهزم الاخوان سياسيا واهزم الاخوان في الصندوق وخلي الناس تقول اعوذ بالله من الاخوان في الليل والنهار بس من غير ما تجذب ومن غير ما تزيف كنت بتمنى ان احنا نعمل ده لكن في الاخر آه، خدت قاعده يا عمر اللي هي معذره الى ربكم عشان ما اجيش يتقال في الاخر ايه هو انتوا سمعتوهم هو انتوا تحاورتوا معاهم طب انا رحت اتكلمت مع خالد صلاح وقعد يتحاور معايا وخالد يمكن اقرب الناس اللي واقفين انا مش عايز اقول في النص قوي يعني يعني بس هو ايه مش مش معادي للتيار الاسلامي بفجاجه زي مثلا بقيه الاعلاميين يوسف الحسيني او ريم ماجد او وائل الابراشي وده بيبان حتى في ملامح وشهم سبحان الله حقيقة أكثرهم اعتدالا هو دكتور عمرو الليثي آه نعم يعني انا عايز اقول لك انا كنت امبارح جايب حلقه آه، آه، وائل الابراشي مستضيف الولد الممثل اللي اتمسك بالسلاح ده محمد رمضان محمد رمضان عبده موته ده اللي هو الولد قاعد بيقول له البلطجي لما بيشوفني ما بيثبتنيش لان انا بالنسبه له مثل اعلى فببص انا مع ما- على فكره ما يعنينيش كلام الممثل لانه برضه بعتبره اولا جاهل ويعذر بجهله م- يعني قصتهم في السياسه جديده هم كلهم من شاء- ما شاء الله بقى السياسيين ما حصلوش زي الافنديات اللي بيطلعوا الممثلين اللي هم الكوميديين دول فشلوا في التمثيل فبداوا يتريقوا على التيار الاسلامي انما اللي استغربت له انا كحد بحب الاعلام و- وده في دمي يعني ببص على ملامح وش وائل ابراشي وهو بيساله و- و- وس- متهم قاعد قدامه بحيازه سلاح واخلي وحيازة سبيله بكفالة.
بكفاله أخلي- لسه في قضيه وبيتعامل معاه برضه على انه نجم وممثل فيقول له الحمد لله على السلامه فقلت للضيف اللي قاعد معاه وكان اعلامي قلت له هاب ان انا قعدت عمر بقى الحنبلي ده كده بلحيته هو في نفس الموقف كانت تقاسيم وشه وائل ابراهيم عامله ازاي صحيح صدق فهي الفكرة كلها ان احنا بنحاول بس نعتذر لله ان بنقول لهم والله العظيم احنا نبغض افعالكم انما انتوا كاشخاص انا ما اضمنش ممكن الايه تتقلب انا انتكس وانت يثبتك ربنا سبحانه وتعالى يعني مساله الحكم عليك بالايمان والاسلام انت اللي كذاب بتزورها للناس على ان انا بقول عليك كافر لان اللغه دي مستعد اجيبها لك في الاعلام امسك كده تلاقي كله كده، بيكفرونا بيكفرونا بيكفرونا بيكفرونا تقول له فين ما يعرفش دول بيقولوا علينا مدعين مش عارف دول بيقولوا علينا دول بيقولوا علينا دول بيقولوا- فين ما تعرفش يعني هو اللي بيطلع الفكره وهو اللي بيروج لها وهو شاطر في ال marketing قوي يعني يقدر يسوق فكرته احسن منك لان ساعات ارساله اكتر منك وكمان فريق الاعداد اللي عنده قاعد حاجه زي كده وامكانياته عنده امكانيات بتكلمني النهارده في برامج بتشتغل من اول ما بتفتح عينك الصبح تلاقي الخلقه دي طلت في وشك على طول وتديك بقى تمام.
من الصبح لحد اخر الليل ع- على ذكر برامج الكوميديا وبرامج الفنانين اللي بقوا زي ما حضرتك قلت دلوقتي آه، البعض شايف ان الدعاة والاعلاميين وكل المنتمين لا سيما للاعلام الاسلامي هم اللي وفروا لهم الماده اللي هم بيشتغلوا عليها راي حضرتك دي حقيقة أنا مما لا شك فيه آه، دي كانت إحدى آه، آه، ملاحظاتي وكلمت فيها الدكتور عاطف عبد الرشيد وقلت له آه، يمكن عايزك تراعي يا دكتور عاطف حاجة مهمة جدا مش كل اللي قاعد قدامك يعني الأربعة الشباب الجمال دول اللي قاعدين قدامي ليسوا بنفس الطبيعة صحيح في منهم العصبي في منهم الأقل في منهم الهادي في منهم ال... يعني تمشي الدنيا كده فتخيل أنت بقى لما يجيب واحد زي حالاتي أنا أصلا ما بستحملش نفسي وتحط لي فيديو أرى فيه إساءة لدعاة ومشايخ بنقدرهم كان ليهم يعني أثر إيجابي في الشارع المصري بان بعد الثورة اوعى تفتكر الأحزاب الإسلامية والتيارات الإسلامية وشبابها اللي بيحبوهم دول جم كده من فراغ ده ناس قعدت ربت الشيخ محمد حسان الشيخ أبو إسحاق الشيخ حسين يعقوب الشيخ عبد المقصود وكل المشايخ مع يعني مع احترامي ليهم يعني أسمائهم لا تحصى كان ليهم شغل على أرض الواقع أيام ما كان النظام السابق يلاحق هؤلاء فأنت النهاردة لما تشوف شيخك بيتشتم ال- اللي كان ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى كان سبب في انك انت اتحطيت على الطريق عرفت الالتزام عرفت يعني ايه صلاة فجر ويعني ايه حب ربنا وحب النبي وبيسخر منه قدامك باقتطاع اجزاء ما انت لازم تنفعل فكنت بزعل بس من فكره ان احنا ما نكثرش قوي من عرض الفيديوهات انما انا مفيش مشكله ان كل ثلاث اربع حلقات لما استخدم فيديو بس علشان آه، مش اقعد اعلق عليها ما تبقاش الحلقه بالنسبه لي ان انا فيديو هعلق فيديو هعلق لا انما انا خدت فيديو عشان اخد فكره عايز اوصلها للمشاهد لان مما لا شك فيه ربنا علمنا يا عمر ان في قطاع من المسلمين الله قال فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولو اوضعوا خ... ولو اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه دي, دي ناس موجوده وفي من وفيكم ايه سماعون لهم احنا عندنا مشكله ان في قطاع من المسلمين اللي هو لا م- لا مؤدلج انه سلفي ولا ليبرالي ولا علماني اللي هم بيحبوا يسموهم حزب الكنبه زي ما الاعلام حب يسميه يعني ممكن تلاقيه قاعد بيتفرج على باسم يوسف بيتفرج على وائل ابراشي بيتخض لدرجة ان في مصر مصر العظيمة دي في ناس اتأثرت بتوفيق عكاشة الراجل بتاع 13 13 2013 دكاترة جامعة قاعدة اتأثرت بيه و و و و شكل وعيها وخلاها كرهتك قبل ما تسمعك صحيح وبقت تكرهك وهي بتسمع عنك مش بتسمع مع انه كان منك بتسمعه من البدايه من باب انه يضحك بس بس اه يتخيل يتحول من واحد مم.
كان ده بيسمعه عشان عايز يضحك مم.
وفجأة أثر في وعيه وخلاه بيكرهك صحيح وتقابل بعض الناس في الشارع ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الشارع المصري هي فكره يا شيخ خالد إن بصت دايماً- الكراهية في عينه آه.
يا عمر ليك وانت راكب معاه المواصلات ولا بتصلي معاه في الجامع ولا نازل في اسانسير ولا طالع على سلم بيبص لك بصه كراهيه وما يعرفش انت ايه ولا قلت ايه ولا يعرف ولا حاورك ولا اتكلم معاه انا لسه كان معانا وزير التموين في حلقه قبل الماضيه وانا بقول له بقول له في الحلقه ان كل ما نقف في بنزينه وحد يشوفنا ملتحي او معانا اخوات منتقبات يخرب بيتك يا مرسي آه.
عملت لنا ايه عملتوا لنا ايه خربتوا البلد يا فندم الجو لما طبيعي كده.
بيحرر الجر- الجو لما بيحرر شويه بيدعو الرئيس مرسي جو حر الله ينتقم منه الاخوان زي ما يكون الاخوان مثلا ثقبوا الاوزون وراحوا جايبين الحر لا عندنا ما في- احنا خلاصه الكلام يا عمر في قصه قصتنا يعني في الزمن ده هي قصه العجله الناس كانت متخيله ان الثوره دي لما قامت سوف تؤتي ثمارها في 24 ساعه مم.
شامين انه لن تؤتى الثمار الا بدين وانا اتذكر ان انا عملت مداخله مع الشيخ خالد الجندي والشيخ محمد حسان ايام الثوره أزهري.
قبل ان يسقط النظام في مم.
ازهري وقلت لهم هذه الجمله والله شهيد كده قلت له يا فضيله الشيخ لو لم تاتي هذه الثوره بدين جزاكم الله خيرا مش عايزينها مم.
مش عايزينها لانه مش هيصحح حياه المصريين الا دين وما تيجي تتكلم كده يقول لك ايه يعني احنا كفره يا عم اهدى عليها شويه وانا هي مقابل ان انا بقول لك محتاجين دين يبقى انت كافر ده مرادف ده تمام.
مش مرادف على ذكر الدين يا شيخ خالد انشغال الدعاة بالسياسة في هذه المرحلة ويمكن ده خلاهم يفقدوا كتير من شعبيتهم وده احنا بنشوفه دلوقتي ملاحظ ان حتى البرامج الدعوية الموجودة في القنوات الإسلامية بقى أغلبها للأسف الشديد بيتكلموا فيها في السياسة كنا بنتكلم ان لو في معانا 15 شيخ أو 20 شيخ لا يصلح ان هم كلهم يتكلموا في السياسة لأن كلهم ربما لا يحسنوها نعم.
يعني ممكن من خلال 20 شيخ أطلع شيخ أو اثنين هم من يحسن يتكلم في السياسة نعم.
رأي حضرتك في انشغال الدعاة بالسياسة مما لا شك فيه آه، آه، هذا الدين الوسط لا إفراط ولا تفريط انت عارف احنا عندنا عادة كده شوية تلاقي واحد مثلا ممكن فتح محل موبايلات كسب فكان بتاع الكشري قلب موبايل بتاع الأحذية قلب موبايل وراجل تاني كان عنده شقة في الدور الأرض راح حديدها وبيعها لواحد تاني قلبها موبايل وهو متخيل إن موبايل كسب فكله هيكسب دي كانت غلطة عندنا أنا في أول الثورة أتذكر إن أنا كلمت أخويا الفاضل المهندس عبد المنعم الشحات قبل ما تبدأ الأحزاب الإسلامية تطلع أصلا اللي هي الأصالة والنور والكلام ده مم.
قلت له أرجو من الله أن تدفعوا بصفوف ثالثة وليس بالدعاء الكبار يخشوا في مشهد السياسة صحيح هذا الكلام هو يشهد عليه وكنا داخلين خارجين مع بعض من حلقة أوربت مم.
مع عمرو أديب مم.
فقال لي لا طبعا الصف الثاني والثالث هو اللي يتحرك لكن ما ما- يعني ما اعرفش طبعا كانت وجهه نظرهم ايه فهل اخطا الدعاة حينما انخرطوا في العمل السياسي بهذه القوة نعم اخطاوا مم.
ليه لانه الحقيقة آه، السياسة لعبة بشرية بحتة آه، ليس فيها زي ما الجماعة الإنجليز ال- يعني الأجانب قالوا ليس فيها آه، آه، عداوة دائمة وليس فيها صداقة دائمة لكن فيها تبقى مصالح دائمة مم.
والمسلم مش بتاع كده المسلم مش بتاع مصالح فالنهاردة إذا كنت هتدخل وبرضه هذا الكلام قلته في أول حلقة ليا بعد عودة قناة الناس هتتحملوا أوبال السياسة ولعبتها و- والتغيرات اللي فيها وده اللي حصل إن إحنا النهاردة انفعل بعض الناس وتخيل انه مجيء آه، آه، التيار الاسلامي للحكم ان الشريعه ستطبق فامانينا كبرت مره واحده فبدانا نتكلم من منظور شرعي بعيد تماما عن الارض على ارض الواقع فخدوا الكلام من بقنا و- و- وحولوه اما اتهامات او اما ماده سخريه زي عند برنامج آه، آه، باسم يوسف وما شابه ذلك عشان كده بقول دايما انه كان المفترض انه انا كتيار اسلامي استفيد من الانسان الوطني اللي عنده دين بس عارف سياسه استاذ علوم سياسيه بس بيحب ربنا مش لازم في كلامه هيدخل الشريعه في الموضوع انا اقدر اوظف بقى كلام الشريعه معاه انما الفكره زي ما انت قلت اندفعنا قوي فكان في كتير من الناس آه، دخلت في السياسه والتحليلات وبقت البرامج كلها للأسف سياسه حتى الخطب المنبرية وخطب- فقدت نعم، معنقها نعم.
للأسف الشديد و- وانا عايز اقول لحضرتك انا يمكن آه، الخطب المنبريه دي بالتحديد انا طبعا ضد فصل الدين عن الدوله بالمفهوم طبعاً، اللي هم طبعاً.
عايزينه لكن من الذكاء انك انت تعرف تتعامل مع الواقع يعني صحيح.
سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم لما مثلا يبقى في صلح الحديبيه في الم يعتري قلوب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه انهم وسلم.
منعوا من العمره مم.
وتفاجأ انه بيتكلم كلام بعيد خالص عن اللي حصل يقول صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه أصبح يقول ربنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر مم.
إيه علاقة الكلام اللي قاله النبي دلوقتي بالمشهد بتاع إنه إحنا ما رحناش لل- ال- ال- نعمل العمرة فالنبي خرج الصحابة من إطار مختلف فأنا النهاردة بقول إنه من الذكاء لما بطلع على المنابر انك انت تقدر توصل فكرتك بين سطور يعني مش لازم يبقى كلامك سياسي بحت ليه مش عشان عايزك تفصل دين عن سياسه لان هناك متربصون قاعدين في الجامع ما بيصدق تقول كلمه خلاص ما بقاش في احترام لا لشعائر صلاه جمعه ولا ال- صحيح.
ولا المساجد ولا الاداب بص احنا اتكشفنا على حقيقتنا بعد الثوره مم.
بكل وضوح واتكشفت الاخلاق اللي رباها التلفزيون وربتها الاعلانات وربها المغنيين بتاع ال top tens ورباها الممثلين اللي بياخدوا 10 مليون جنيه و20 مليون جنيه في الفيلم اتكشفت اخلاق الناس على حقيقتها كلمة جميلة بيقولها الشيخ محمد غير قطعك من حضرتك أن الثورة من أعظم إيجابياتها أنها خلصتنا من رموز النظام السابق ومن أعظم سلبياتها أنها خرجت أسوأ ما فينا من أخلاق صحيح نعم.
دي حقيقة يعني كل واحد اتكشف على حقيقته اللي كان يقول لك ايه انا مثلا مش قادر اربي لحيتي مثلا يعني مم.
ليه امن الدولة فسبحان الله زي بيحصل في رمضان بالظبط مم.
الله يكشفنا امام انفسنا كل عام عندك قدرات غير مسبوقة تقرا جزء في اليوم تصلي تقف تصلي ساعتين ورا الشيخ محمد جبريل والشيخ مثلا فلان والشيخ علان في التراويح مم.
وما بتنامش وصيام 14 ساعة ومبطل سجاير وحريص على البصر تنافس على ختم القرآن الله نعم.
يكرمك اتكشفت حقيقتك وقدراتك الحقيقيه في رمضان لكن آه، الشعار دايما كنت انا بحب دايما اقوله للناس في والدليل المسجد في رمضانية.
الدين نعم.
ليه تدفع اكتر مم.
لما ممكن تدفع اقل بنعمله مع ربنا مم.
يعني اصلي كتير ليه لما ممكن اصلي اقل مم.
واتكلم كويس ليه لما ممكن اتكلم وحش واقرا كتير ليه لما ممكن اقرا اقل وهكذا فعشان كده بقول لحضرتك انه الانخراط في العمل السياسي الزائد عن الحد شويه خلانا وصلنا ده بالاضافه الى كان اسوأ شيء موجود عند شباب التيار الاسلامي انه فجاه اصابته لعنه العصبيه مم.
للمشايخ وللدعاة فتراشقوا وتقاتلوا وبقى مسألة انك انت يا جماعة انا مش بنتقد الشيخ الشيخ مم.
انا بنتقد الشيخ اللي دخل العمل السياسي بختلف معاه مم.
يعني يمكن مثلا انا زعلت من الشيخ حازم في موقف ما فانتقدته بشدة اه قد يكون انتقادي في هذا الوقت اشتد صوتي فيه بس بسبب ان انا فوجئت ان ده في ناس م- مش مستحملة ان انا اقول الشيخ حازم اخطأ فبدأوا يشتموني بأمي وأبوي ودي كانت أول صفقة بالنسبة لي لا بالله أدخل على الفيسبوك ألاقي الشيخ محمد عبد المقصود الذي أوذي في الله واعتقل ومنع وعذب بيتشتم من شاب يعني بياكل شيبسي مم.
يا ابني اهدى شوية يعني الدنيا مش كده مم.
فانفعلت لكن كان جه وقت لما مشيت الدنيا بدأ الناس ابتدت شوية تقول إيه لا لا يا جماعة دي مواضيع رؤى سياسية قد تقبل الخطأ والصواب ورأينا بعد ذلك لقاء وديع معك مع الشيخ بالظبط.
حازم مع- انا قصدي اقول لك لا يعني طبعا الشيخ حازم ده شيخ يا حبيبي انما انا قصدي اقول لك ما كانش قادرين يستحملوا نعم.
والمشايخ في الانخراط من السياسه كمان ما بقاش يصدر للشباب يا جماعه دي سياسه ممكن الشيخ حسان يقول كلمه يختلف عليها الشيخ حسين بس اسمعني يعقوب يا يا- شيخنا كريم يعني لما نجد دلوقتي ده من الشباب شباب التيار الاسلامي لكن للاسف الامر وصل حتى لكبار المشايخ انهم بداوا يتكلموا على بعض حتى على شاشات الفضائيات أنا- احنا كشباب بقى بنشوف مشايخنا اللي هم أنا- القدوه بالنسبه لنا بيعملوا كده انا بالتالي انا انا هل ده يبقى عذر لنا؟
اكثر ما يحزنني نعم هذا الامر مم.
يعني أكثر شيء أدمى قلبي في هذه الثورة والله يشهد أني بذلت كل ما في وسعي لرأب هذا الصدع وهحاول تاني وهحاول تالت لحد ما الله.
ألقى الله فكرة أن أنا لا أحب أن يتراشق المشايخ بهذه الصورة صحيح أن يتهم بعضهم بعضا بكذا أو بكذا أو بكذا لأنه الحقيقة يعني أنا مطلوب مني في النهاية مطلوب مني في النهاية م.
أنه أصدر للناس أن الخلاف قائم وأن الصحابة قد كان بيوصل, بيوصل بينهم الخلاف إلى صورة عليا أن اترفعت سيوف مم.
لكن فوجئت أن سيدنا علي بن أبي طالب أبى أبى في معركة إن واحد يشتم الجيش المقابل بتاع سيدنا معاوية قال له بل قل إخواننا بغوا علينا نعم يعني هم إخواننا بس بغوا علينا جميل إنما مش إننا طول النهار والليل يعني آه، شايف الأمور آه، بقى فيها آه، عايز أقول آه، انفلات مم.
واحتقان زادت حدته ومما لا شك فيه مما لا شك فيه الإعلام جزء منه الحقيقة ووقعنا في هذا الفخ بأن احنا قبلنا أن احنا نجعل أنفسنا آه، آه، في هذا المشهد أمام الإعلام الآخر والفكره في كده يا شيخ خالد كمان ان آه، كل شيخ طبعا له اتباع وله انصار كما ده الواقع نعم.
فلما واحد من مشايخنا يطلع يتكلم على واحد من مشايخنا فاتباع الشيخ أتباع ده يطلع ده يتكلم بي- ويتعصبوا بأشد ما تعصب به الش- استاذه على الشيخ الاخر نعم ونسمع بقى لا للأسف بنسمع الشديد.
حاجات عجيبة يعني نعم.
أنا ح- حتى في بعض سوء الفهم اللي حصل بيني وبين الشيخ ياسر برهام- برهامي ربنا يكرمه اللهم امين و- وعايز اقول لك سوء فهم سوء فهم نعم يعني ليس له آه، اي تعبير غير ده مم.
الشيخ فهم حاجة من واحد والواحد ده قال لي حاجة قلت للشيخ الشيخ يعني فاهم حصل لبس في الرؤية كده وفي فهم الكلام مم.
مش عارف اقول لك الشباب عمل ايه حرام عليك وحرام عليك وحاجة وايه بقى شتايم زي ما انت عايز من البعض مش من الكل لان ما زال في شباب مؤدب صحيح يعني يعني دايما بيعتقد مسألة ان الله عليكم رقيب اعتقاد جازم فبيخليه حاطط ايده على ال keyboard بيحاسب على الكلمة قبل ما يبتدي يحركها ويطلقها لانها مش هترجع نعم.
وممكن على الكلمة دي هيجي وراه ناس كتير هيبنوا مفهوم معين في الشتيمة او في المدح او في الذم بناء على كلامه اذا كان كلام عاقل متزن مقبول او كان كلام اهوج غير متزن فانا بتصور انه ان الاوان وانا بحمد للشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله إن- والشيخ المقدم طبعا ربنا يديهم الصحة انه خلعوا من المشهد ده وان كان في نصح يبقى من خلال لقاءات خاصة او هواتف وهذا هو الأفضل مش مش من خلال يعني انا كنت اتمنى طيب.
ان مشايخنا الكبار زي ما قلت لك الشباب ده هو اللي يخش في المشهد السياسي مم.
ويجيبوا ناس من ال- اللي بيحبوا ربنا وبيحبوا الدين وبيحبوا البلد دي ويقولوا لهم اتحركوا في المشهد واحنا معاكم بنخدم عليكم شرعا وكمان ايه المانع إن هنجيب الشاب اللي عندنا اللي هنحس فيهم ان هم مميزين في هذا الجانب ونعمل لهم دورات سياسيه يجيب لهم بالظبط.
اساتذه علوم ده سياسيه ده حقيقي ده حقيقي ما انا عشان كده بقول حاجه زي مثلا الشيخ وحيد عبد السلام بالي عمل بدايه المتفقه نعم دي كانت دورات فقهيه صحيح انا النهارده كنت بتمنى مثلا ان الشيخ فلان بما له من حب في قلوب مم.
اساتذه جامعات في العلوم السياسيه نعم يقول لهم احنا عايزين نستفيد منكم جميل.
تعالوا يا شباب اقعدوا اسمع والشيخ يبقى وظيفته الوحيده انه زي اهل الحل والعقد كده نعم.
الضابط الشرعي للميزان جميل نقبل الموضوع ده ولا ما نقبلوش نعم.
العلاقه دي تقوم على شيء يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش مم.
ممكن نفكر نناور في المنطقه دي ولا ما نناورش يبقى الشيء الشرعي للمشايخ لكن يبقوا بعيدا عن آه، آه، زخم السياسه بتقلباتها وانحيازاتها وده اللي شفناه الحقيقه في التراشقات اللي موجوده بين الاحزاب دلوقتي جميل آه، شيخ خالد آه، بعض شباب الإخوان المسلمين آه، يلوم على الإعلام الإسلامي إن هو حينما يرى أخطاء معينة في أداء الرئيس الدكتور محمد مرسي أو حكومة الدكتور هشام قنديل يطلع يتكلم عليها على التلفزيون هو شايف إن الإعلام الآخر يعني مش مؤثر في موضوع إنه يكون معول هدم فشايف إن إحنا كمان لا ينبغي إن إحنا ندخل آه، في خضم هذا الأمر ونسلط أيضا الضوء على السلبيات حضرتك شايف الصح إن إحنا نغمي عيوننا على سلبيات الحكومة وأداء الدكتور محمد مرسي ولا إن إحنا نطلع فعلا ننتقد أداؤه بشكل آه، علمي إن, إن سكتنا عن السلبيات وغمينا عنينا مم.
يبقى افتقدنا ركن أصيل في هذا الدين اسمه الدين النصيحة مم.
وأنا دوري كإعلامي مش إن أنا أكلمه في التليفون مم.
أنا دوري إن أنا عندي منبر زي دور الداعمة وعنده منبر وبالتالي النهاردة لما أبقى فاهم إنه سيدنا عمر يقبل على المنبر أن يقال له لا سمع ولا طاعة لحد ما يبتدي يكشف عن ذمته المالية في تصرف ما آه، آه، حصل في ريبة في قلب الصحابي ويبتدي يدور على ابنه عشان يجاوب لتصحيح المفهوم الآن يقعد الصحابي يقول الآن نسمع ونطيع لما نشوف ده يبقى لازم ندرك فكرة إن ما كناش إحنا يكون قلبنا على الرئيس مرسي مم.
كما ندعو له أن يثبته الله وأن يسدده وأن يحفظه وأن يعينه وأن يعينه إذا استقام وأن يقومه إذا عوج كما ندعو يبقى احنا هنفقد جزء كبير جدا من فكرة آه، آه، الإنصاف الإنصاف ده مهم جدا في تعاملنا أنا وأنا بنصح الرئيس مرسي مش هنصحه زي الترب راري الترب راري يعني في ناس أنا آسف قليلة الأدب جدا كمان صحيح يعني لما شفت مم- ولد طلع على القناة يقول له انت رايح البرازيل وشرفنا وما تعملش بعينك كده وبنطلونك دي سفالة وانحطاط إعلامي نعم إنما الشاهد في الكلام إن أنا النهاردة وأنا جاي بنصح الرئيس مرسي يا سيادة الرئيس وأنت رايح أسأل الله أن يعينك إنك أنت تعرف التجربة الناجحة تبقى عاملة إزاي مم.
وإن ربنا يوفقك لاستثمارات تعود على مصر بالخير رجع حصل فيه قصور وعلى فكرة القصور مش دايما ال ال ال الإعلامي اللي هو زي حالاتي أو زي حالاتك قاعد هو اللي بيكتشف هو اللي بيقوله مم.
ما احنا عندنا أهل خبرة في هذا المجال صحيح.
بيتكلم معاه يقول لك والله الرئيس أصاب في هذا الأمر ولازم تدافع عن الفكرة دي وباخد ودي معاه لأن أنا مش بسمع وأطيع كده زي ما هم بيسمونا لا بناخد وندي ولما بحس بقناعة واعتقاد إن الفكرة مظبوطة ابتدي أسوق لها أروج أو إن أنا ابتدي لو أنا شايف إن دي سلبية أحاول أصلحها لكن بأدب لان هدفي في النهايه ايه ان انا عايز الشيء الاجود مش هدفي في النهايه الاسقاط وده الفارق يعني شباب الاخوه لازم يعرف انه التيار الاسلامي وهو بينصح الرئيس يريد ان يت... يت... يعني يتجنب الرئيس السلبيات وان يعظم الايجابيات مم.
انما هدف التيار الليبرالي اللي هو يقول لك ما بتوصاش هو مش هدفه كده هو هدفه أن يسقط شرعية هذا الرئيس وأن يسقط الرئيس وأن يسقط التيار الإسلامي برمته والج- والبون شاسع بين الهدفين وبالتالي لازم يحتمل مني فكرة إن أنا النهاردة بقول يا دكتور هشام أنديل مثلا الزبالة في المكان الفلاني المفروض تقول لي مثلا المحافظ فلان ياخد باله منها ده شيء آه، من المفترض أن يقبل آه، بصدر رحب ونبقى عارفين ان احنا في نفس المركب وبندور على ان احنا عايزين آه، يعني ما يتقالش علينا النصيحة من برانا مم.
مش ما حدش صحيح.
يسابقنا احنا اللي بن- وكما سلطنا الضوء على السلبيات ايضا سلطوا على الايجابيات بالظبط كده لكن في فكره دلوقتي انا في رايي الشخصي يعني ان آه، للاسف الشديد دكتور محمد مرسي وحكومه الدكتور شامخ الديل انشغلوا اكتر بفكره التوافقات اللي- مع التيار الليبرالي والعلماني على حساب التيار الاسلامي ده بان قوي في موضوع مثلا زي ضباط الشرطه الملتحيين نعم بان قوي حتى في معاملاتنا احنا كقنوات اسلاميه لما بنيجي ندعيهم للقاءات تلفزيونيه خاصه مع رؤوس كبيره يعني آه، للاسف من- نجد ان استجابتهم للقنوات الاخرى اسرع بكثير من استجابتهم للقنوات الاسلاميه راي حضرتك فيه طبعا مما لا شك حضرتك في بتتكلم فيه كلام آه، آه، صحيح 100% مم.
اولا انت هجيب من الاخر طب ايه رايك حضرتك نجيب الاخر بس بعد الفاصل اتفضل.
كان في فاصل اتفضل، ضروري.
اتفضل.
ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمه ومفاجاه المفاجات للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسل وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا شعرا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل واجري التحيه والترحاب الشيخ خالد عبد الله فاهم مرحبا بك اهلا بك يا عمر ربنا يرضى كان عنك.
سؤالنا يا شيخ خالد قبل الفاصل على فكره انشغال الدكتور مرسي وحكومته بفكره التوافقات مع التيار الليبرالي والعلماني على حساب التيار الاسلامي شوف وشفنا ده قوي في موضوع ضباط الشرطه الملتحيين وعايز اخد من حضرتك رد على تصريح وزير الداخليه النهارده بانه على جثتي ان هم يخشوا ضباط الشرطه الملتحيين للداخليه يعني أسأل الله أن يكون على جثته إن شاء الله اللهم امين يعني يعني إذا كان هو هيعاند لدرجة جثته إن أنا بقول يعني يتقتل مم.
إنه إن شاء الله ربنا يعامله بما يستحق من هذا الكلام مم.
أولا ده ليس فيه أدنى شيء عشان كده بقول لحضرتك هي دي فكرة الديمقراطية هؤلاء دجالون في فكرة الديمقراطية مم.
دجل غير طبيعي صحيح.
ان البني ادم يقول لك يا جماعه الحريات حريه المعتقد حريه اللبس حريه الكلام في الاعلام تتميم الافواه ويقعدوا يصوتوا وينعقون كالغربان في كل مقال وفي كل لقاء طب اديني حريه ان انا راجل ملتحي وانت بتتشدق ان الغرب المتقدم نفسنا هنموت اذا الغرب المتقدم اتفضل الغرب المتقدم عنده ناس ملتحين في الجيش وفي الشرطه وما بيعنيش ادنى مشكله وعنده ضابطه لابسه حجاب لطيف كده حطها على راسها وكاب والدنيا ماشيه سمعت عمرو عديب يمكن لما قال لو الديمقراطيه هتجيب لنا الاسلاميين تولع ثغور مش الديمقراطية.
عايزينها قال تولع الديمقراطية تولع.
ما أنا بقول لحضرتك هي الفكرة كلها هم آه، آه، عندهم مفهوم الديمقراطية مثل هم مش كفار بس يبقى هم لذيذ إن ياخد الكلمة مثل الكفار مم.
كان يصنع صنما من عجوة فإذا جاع أكله مم.
هو نفس فكرة الديمقراطية عنده كده تمام.
هي دي الديمقراطية جوعت مع السلامة الديمقراطية دي تتحط تحت رجلين إذا ما أتت بتيار إسلامي أو مخالفين ليا في الأيديولوجيا والعقيدة والرؤى والأطروحات يعني ففكرة ضباط المرتاحين أنا أحمل المسؤولية للرئيس محمد مرسي ليه هقول لحضرتك الرئيس محمد مرسي أنا متفهم تماما إنه مسألة مش مسألة ضغوط داخلية فقط هي هي في حسبان الرئيس مم.
الإعلام عايز أقول لحضرتك إنه في قطاع بيرعب الرئاسة من فكرة الضابط الملتحي انه كده هنخش في مسيحيين و- وفتنة طائفية و- وعنصرية و- وده ملتحي هيعامل المسيحي وحش مم.
وانا متوقع انه لو في ضابط مسيحي ضابط مسلم ملتحي قبض اقول اهو تاني قبض على مسيحي مثلا متلبس بجريمة هيقولوا دي فتنة طائفية اه خلاص فالدكتور مرسي تصوري الشخصي ان هو باصص من الزاوية دي مم.
وان في حقوق الانسان بره والضغط الاوروبي والضغط الامريكي و... فيمكن له حسابات الله اعلم بها انا بقول انا بحمله المسؤوليه دي نمره واحد اهو عشان ما حدش يفهم ان انا بأداهن و...
أيوة.
انما انا بقول لك ده تصوري عن فكره الدكتور مرسي يقبل بعته ضباط الملتحين عشان كده قلت طب نقبل الضباط الملتحين ما تحطهمش في اماكن يا سيدي لا خاصه بجريمه ولا باحث ولا حاجه حطه في الجوازات في المطار مم.
قاعد وانت خارج وداخل بيستقبل يحط كده السلام عليكم لا هو اتفضل مع عايز السلامة.
يقصي الوقت من الداخليه تماما ما يلبسش البدله اساسا بدله ما هي ما هي دي الشغل الكارثة تمام، اه.
ما هي دي الكارثة عشان كده بقول لحضرتك الدكتور محمد مرسي إن كان يبتغي نصرة الله وأنا أحسن الظن به أنه يبتغيها مم.
بقول له بس أنا قلت له على الهوا يعني اتقي دعوة المظلوم يبقى على الأقل صحيح.
أنا مش عارف أوجد له مكان دلوقتي يا سيادة الريس ما احرموش من مرتبه مم.
ما اجيش اقول مرتبه ال 1500 هديله منهم 300 بس اه.
ما اجيش الضابط يقول انا عايز اعمل البطاقه بتاعتي وزاره الداخليه تتعنت بجبروتها وقضها وقضيضها نعم.
والرؤوس الفاسده فيها اللي ما زالت موجوده بقالهم النهاردة اكتر من 14 شهر و70 يوم الان معتصمين في الشارع ما انا آه، بقول لحضرتك يعني دي كارثه من الكوارث وبعدين مش عارف انا يعني ايه الحساسيه المفرطه في التعامل اليس الرئيس رئيسا لكل المصريين دول مصريين مم.
اليس القانون يطبق على الجميع طبقوا عليهم القانون الم ينصفهم القضاء بين قوسين الشامخ نصفهم برضه احنا اتفضل.
زعلنا قوي يا شيخ خالد لما الاقي الرئيس الدكتور مرسي يستجيب سريعا لمقابله الفنانين ولاعبي الكره والى الان ضباط الشرطه الملتحين طلبوا مرارا وتكرارا ان هم يقابلوا سياده الرئيس والى الان لم يقا- لم يقابلهم بشكل رسمي غير ان هم يمكن طبوا عليه فجاه كده في صلاه الفجر في المسجد وقابلوه بشكل غير رسمي ما ما انا بقول لحضرتك آآ آآ لهم حق ده كمواطنين. نعم.
الاعلام ده الاعلام اللي بيتعمل له حساب انا مش هقول في كلام على الهوى لا يصح ان يقال انا عايز اقول لك في ناس كبيرة في الدولة سواء في القضاء او في مؤسسة الرئاسة او في الوزارات حقيقة بيخشى الاعلام وحينما اهاتف بعض هؤلاء واتكلم معهم بيقول لي انا مقتنع بس انت ده الدنيا تتقلب عليا وساعتها بس بذكر الناس بفكرة مهمة فكرة أن ترضي الله بسخط الناس أو أن تسخط الله برضا الناس دي معادلة لازم تحطها في حساباتك أنا لو قعدت أعمل حسابي أنا بيجي لي 100 تعليق اتشتمت ب 90 طب أعدل بقى كلامي شوية عشان يخ- تخف الشتيمة يبقى أنا مش هنجح إن أنا أوصل فكرة ولا معتقد ولا هعرف أثبت على مبدأ مش مبدأ دنيوي حتى على مبدأ رباني ات- اتربيت عليه اتعلمته آه، أمرت إن أنا أدافع عنه فقضية الضباط المرتاحين دي بأكرر مرة تانية انه لابد الرئيس مرسي وليها الاعتبار يعيد هؤلاء وانا معاه انا معاه بقول لك اهو حرصا على الدخول في مشكلة ده ضابط مسلم قبض ملتحي على واحد مسيحي ولا آه مش عارف ايه عشان ما نخشش في المتاهات دي مؤقتا تقدر يا سياده الرئيس تحطهم في اماكن طبيعيه نعم الجوازات موجودة الأقسام مثلا في مسألة السجل الموانئ.
المدني نعم.
الموانئ الك... وهتضمن شيء ان هم مش فسد ان شاء الله ان شاء الله مش هيرتشوا ان شاء نعم.
الله ولا نزكيهم على الله فهتضمن انك انت لو حطيت حد رقيب في الاماكن دي يبقى على قفلك حنفيه فساد لو في رشاوى وفي تمرير امور بشكل لا يرضي الله هيبقى اول واحد ينبري للدفاع وهتبقى فكره طيبه حتى لما يتعامل مع حد مسيحي باخلاق الاسلام ويعرفه ان انا اه اعتقادي معاك آه، انك في- في- في مفاصله في العقيده انما في تعاملي معاك زي ما ديني امرني ده هيوصل فكره ان احنا كنا خايفين من الناس دي ليه دي دي مهم الشيء الثاني بالنسبه للاعلام ودي نقطه انت اثرتها في منتهى الخطوره شيء مخجل انك تجد ان الرموز الاسلاميه في السياسه في الاحزاب بيخافوا يجوا عند التيار الاسلامي في قنواتهم يعني بالذات يقول لك انا مش عايز اتحسب ومش بتكلم طبعا على الشيوخ المتحين بتكلم على العمل السياسي آه، مثلا في مؤسسه الرئاسه عشان تجيب واحد يبقى متبت- متوتر تجيب وزير آه، هتحسب ما تتحسب يعني هل هي سبه كانها صارت سبه سبه نعم.
عندك انت انت كسبت صوتك وبتاخد دعمك مني انا ومن صحيح.
كل المحبين لهذا التيار فلما تنفض لهم وتقول كده كده انا ضامنهم وايام وكده كده الانتخابات يا شيخ خالد بيلجا للاعلام الاسلامي عشان يكون ظهره في ده في ابعد الانتخابات من كده اسوأ فكرة وصلت له من اعلام المارينز نعم.
ان كده كده الناس دي معايا لا كده كده الناس دي مش معاك لان الناس دي ساعات بيزيف وعيها لما تيجي انت حضرتك تقول حقائق تطمئن قلوبهم تديهم دفع لانه ما بيشوفش الاعلام التاني لما بيسمع وبيقرا في الجرايد وبيسمع من صحابه في المكتب فانا النهارده مش منوط ان انا كل حاجه ادافع عنك وانت صاحب الامر في انك انت توضح لي الحقائق فلما بتيجي بيطمئن الناس والاعلام الليبرالي نفسه حتى لما بيجيبك هو ما بيجيبش ما بيجيبكش لسواد عينك انا امبارح شفت حوار خير رمضان مع وزير الداخليه اقسم بالله لو بيحاول حبيب العدلي كان عمل 300 مليون تعظيم سلام انما قاعد بيتكلم وزير الداخليه يقول له ايه حضرتك يعني آه، آه، ما بتفكرش ليه انت بتتهم ان انت اخواني انتوا هتستعبطوا انتوا عايزين تصدروا للناس فكره ان القضاء اخواني وال- والشرطه اخوانيه والجيش اخواني وبنشوف اللي بيتعمل مع التيارات الاسلاميه في القبض والضبط والاحضار والاحكام لكن بي دايما بيسبق بفكره اللي انا بقولها لك اضغط عليه من بدري عشان يجي لي جاهز ويبتدي يتعامل ولذلك الداخليه احيانا بتتعنت يبعت لك لواحد من التيار الاسلامي 500 عربيه يقبضوا عليه في قضيه شيك مثلا في قضيه سب وقص ممكن تمر مرور الكرام واحد تاني زي حازم عبد العظيم عنده ضبط واحضار بسب وقص من نائب- ضد نائب العام والتيارات الاسلاميه وفساد ولم يحقق معه بالعكس ولم ويطلع على التلفزيون لك لن امتثل اساسا انهم خير.
يعملوا لاني لا اعترف بيه تخيل ان واحد زي توفيق عكاشه قاعد في قناته زي ما انت حضرتك بتكلمني كده ربنا يحفظك وعليه ضبط واحضار وظابط الشرطه قابلني جوه مدينه الانتاج الاعلامي بيقول لك الشرطه اخوانيه اقول له ما تخش تقبض عليه ها بدل ما انت عامل نفسك فرود قوي كده وبطل على التيارات الاسلاميه نريح وناخد اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل استاذ مصطفى طبعا انا بحب الشيخ خالد جدا جدا في الله وبحبك طبعا في الله و- احبك الذي والله احبك عز وجل اعلم يعني ربنا يرضى عشان الشيخ عنك خالد ايه طبعا آه، بحبه في الله طبعا الله لكن يبارك انا فيك.
والله ان انا اولا يعني انا اصلا معارض فكره الاحزاب الاسلاميه طبعا ولكن طبعا لا شك ان انا من طبعي كمسلم اتمنى ان الرئيس بتاعي يكون مسلم والناس طبعا كلها تكون في خير ويكون في سعاده بس انا ليا تعليق بس على اللي احنا وصلنا له النهارده يا شيخ خالد وممكن حضرتك تعيدني فيه او تعارضني فيه ان قصه ان نعذر الشباب لازم نعذر الشباب لان الموضوع اللي حصل ده يا شيخ خالد كان غصب عنهم النهارده كان بيشوف مشايخهم وعلمائهم في الدعوه انا عن نفسي اقسم بالله عز وجل أنا كنت بروح احضر للشيخ محمد حسان زمان والله كنت اجلس فوق الشباشب عشان اسمع له فكان كان عندنا حب للدين النهارده المساجد اهو اتفتح باب الدعوه وباب ال- ال- ال- الحريه في الدعوه ما بقاش في ناس بتروح المساجد مم. طيب إيه، ف- فالشباب غصب عنها ايه اللي إيه اللي وصلنا له ليه؟ ان بيطلع مثلا شيخ مثلا معين آه، هو معارض مثلا فكره سياسيه فبيعارض الشيخ على طول في التلفزيون زي ما حضرتك قلت دلوقتي ال- ال- القنوات الثانيه بتجيبهم عشان مع احترامي لحضرتك و- واتمنى ان هم يسمعوا عن النصيحه عشان يضحكوا عليهم والله يعني انا بلاقي مثلا ليس كل ما يعرف يق- يقال حتى لو الحاجه اللي هو يقولها على في الاعلام الثاني يا عم انا مش عايزها مش عايز اسمعها انا ك- كراجل مسلم مش عايز اسمعها انت ليه تروح له وليه هو يشتغل عليك ويعمل عليك حفله ويجيب لك فلان ويجيب لك علان فيصبح الشاب النهارده بيبص يبص يتربى يشوف طب يا ترى هم الناس دي صح ولا الناس دي غلط الناس دي فعلا جزاكم الله خيرا بارك الله فيك نعم وللاسف الشديد يمكن في النقطه دي ان مش كل المنتمين للتيار الاسلامي باحزابهم يستطيعوا انهم يروحوا للقاءات مثل دي لقاءات مع نعم.
التيار الاخر يعني ناخد اتصال ايضا من حاجه سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته اهلا ومرحبا اتفضلي أهلا بيكم وحياكم الله شباب ورجال الإسلام يا أهلا وسهلا.
وتعلمكم فتية آمنوا بربهم ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لسه أقول بس نقطتين صغيرين هقولهم بسرعة سريعا لو تتكلم اتفضلي النقطة الأولانية هل نحن بحاجة لإقامة مشاريع خاصة وذاتية من أغنياء المسلمين جميعا وأولهم الربانيين لدفع بداية عجلة الإنتاج لتكون مشاركة فعلية وقولية وتكون بداية لتمكين شمع- شرع الله الثانية للإعلاميين بقى الإعلاميين عايزة أقول بفضل الله نفسي أقول للإعلام المسلم قبل الإعلام المعادي للوصول إلى التوفيق الحقيقي في كل شيء وللوصول إلى الفهمت ودقة في الأقوال والأفعال والأحوال هو تدبر آيات الله وتفكر في ملكوت الله مع العمل بإخلاص لله وجزاكم الله شكرا خيرا.
جزيلا معنا اتصال من الاستاذ عمرو من قبرص السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا يا عمر.
فندم اتفضل
آه، أنا بس عايز أسلم بس على الشيخ خالد حبيب الملايين هنا في خبر.
الله يرضى عنك ويبارك فيك طب شوف لنا عقد عندك بقى خالد.
اتفضل السلام اهلا عليكم يا بحضرتك شيخ خالد.
ربنا يرضى عنك يا رب
بارك الله فيك أنا بقول لحضرتك بس يبقى أول ما تع- عرفنا بس لو هتطلع على قناة الرحمة أو أي قناة تانية آه، يبقى في خبر بس كده إن إحنا آه، نشوف حضرتك.
ان شاء الله ده اخونا عمر كان لأن أنا أنا عامل بقلب بالصدفة بقلب بس بالصدفة حاليا على قناة الرحمة فلقيت حضرتك موجود على القناة فأنا ندمت قلت يا ربما يكون بادئ لا دلوقتي.
البرنامج مع الشباب ده برنامج مميز ساعة لازم بدري تشوفه على النت عشان تعرف مين جزاك الله الضيف يبارك فيك ربنا شكرا يرضى جزيلا عنك، استاذ جزاك عمرو، الله ربنا خير.
يبارك فيك نعم عشان بس نوقف اتصالات شويه يا شباب ناخد آه، الشباب معانا اتفضل
مش هتقل على حضرتك ولكن في انت لو تقلت في عارف اللي هيحصل لك نقاط- يعني.
حتى لا يقال ان الاسلاميين آه، لا.
قاتلون في بعضهم اتفضل آه، نرى ان الاعلام العلماني يسلط الضوء فقط على الاسلاميين نعم ويطرق على ال- على السلب- على السلبيات وخاصة سلبيات الإسلاميين في الإعلام الإسلاميين ويترك كل الإيجابيات سواء في مؤسسة الرئاسة سواء في الوزارة سواء في إيجابيات الإعلام نفسه.
في الإعلام نفسه في الإعلام الإسلامي نفسه وأنا من داخلي مقتنع أنه لا يفل الحديد إلا الحديد نعم.
وما شاء الله حضرتك قايم بالدور ده كويس جدا ولكن ربما حزب الكنبة اللي حضرتك دايما بتقول عليه حزب الكنبة لا مش انا مش انا يعني لا، لا، هو مصطلح حضرتك يطلق مصطلح عليه إعلامي.
مصطلح مصطلح اعلام ال- يعني ال- اللي هي الناس اللي مش مشاركه في احزاب او او في تيارات او في عمل سياسي نعم المصطلح ده أو حزب الكنبة بشكل تحديد آه، تحديدا آه، ربما لا يتفهم الموقف الإعلامي من آه، من التيار الإسلامي أو من الإعلام الإسلامي بهذه الألفاظ وب ولا يفل الحديد إلى الحديد نعم ربما ال- حزب الكنبة لا يتفهم هذا الم- الوضع ويأتي بسلبيات علينا كتيار إسلامي أو كإخوان أو كسلفيين أو غير ذلك نعم طيب اولا بدايه آه، عايز اقول لحضرتك حزب الكنبه المصطلح اللي اطلق ايام الثوره نمرة اثنين أنا تصوري الشخصي وقلتها أكثر من مرة وأدين بها لله ربما يكون هناك واحد من حزب الكنبة دعا الله فأسقط النظام مش لازم يكونوا اللي في ميدان التحرير هم اللي نجحوا في كده يعني نمرة ثلاثة حقيقة آه، المشكلة كلها يا أخي الفاضل الكلام اللي أنت بتقوله هل الإعلام الإسلامي فيه سلبيات؟ طبعا هل نحن أحيانا نتجاوز آه، في- في في بعض المصطلحات؟ طبعا لكن مما لا شك فيه مسألة أن يعذر الإنسان اللي عليه ضغوط من كم الكذب البواح الذي لا أول له ولا آخر ولا دين له في الإعلام الآخر فبيخليك مضطر أحيانا بتشعر إن البلد هتضيع بقيتش قصتي قصة رئيس مرسي دلوقتي ولا قصة الإخوان المسلمين دول بشر يصيبون ويخطئون عندهم سلبيات عندهم زي أي فصيل في الدنيا بقت مشكلتي بلدي إن هو قدر الإعلام يعني هل ممكن كنا نتصور أن يرفع مصري على مصري السلاح نجح الإعلام في ده وما بينكرش هل كنا نتصور ان انا ممكن عمر الاقيه يجيب واحد قاعد قدامه ملتم وشه وبيرحب بيه وبيحييه على انه بطل وثوري وهو مش مبين وشه ممكن يقتلك ويقتلني ويقتل اخوك وممكن غيره يتلتم يكون بلطجي سياسي يقتلك ويسرق فلوسك على انه من ال Black Bloc كنا نتصور ده احيانا قد يخرجوك عن شعورك فتخطئ لكن حط حجم خطأك مقابل حجم أخطائهم وقول الخطأ اللي عمله الفلان الفلاني في الإعلام الإسلامي ده كان أكشن كان فعل ولا رد فعل يعني هو بداية طلع غلط وانفعل ولا من كتر الكذب اللي بيترطرط طول يعني النهاردة هل يعقل أن يكون عندي جريدة جريدة يا ناس 61% من أخ... من كل 100 خبر كذب وافتراء زي جريدة الوطن والكلام إحصاءات موجودة من الإعلاميين وأحتمل إن أنا أبقى قاعد قدامي أفاجئ إن أخويا في غزة اللي طول عمره أنا بقول عليه في حماس ده واقف على خط النار وخط الدفاع بقى أعدى بالنسبة لي من الإسرائيلي الصهيوني الإعلام بيعمل كده نعم.
فلما نخرج عن شعورنا أب نخرج في خطأ لكن عندي مشكلة عند اللي بيسمعوا دول بقول لهم اتقوا الله في شيء قبل أن تحكم اسمع كاملا لأن أقسم لك بالله والله الذي لا إله غيره كم أسمع من أناس يقولوا كلام وفي الآخر والله واحد قابلني هقول لك بس في نص ثانية كده عدى بعربية وأنا واقف في الشارع قال لي أنا شتمتك كتير جدا وعايز أسأل سؤال عشان إذا كنت غلطت أستسمحك تقول اتفضل قال لي انت صحيح قلت ان انت هتتجوز اتنين سوريات من اجل نصرة القضية السورية هي التويتات اللي كانت على تويتر التويتات آه.
والكذب يعني مم.
تخيل واحد واحد مش عارف هيلقى الله ازاي مم.
يزور حساب باسمك ويبدأ يكتب كلام يشتم في ناس ويقول أخبار ويقول تصريحات باسمك وانت ما قلتش ده قلت له والله ما صدر مني ولا بدر مم.
ده انا بالعكس هاجمت بوابة الوفد بسبب هذا التصريح ونزلوا اعتذار وشالوه على طول عارف عمل ايه قال لي سامحني حقك عليا اصل انا شتمتك كتير اذا هو استبق منهج قراني اصيل ان جاءكم فاسق بنبأ هتستريح بقى اما هتتبانى تستريح مش تقعد بقى تقول ايه ده ال- الناس بتخش على بعض القنوات يقول لهم ايه بطلوا بقى تكفروا الناس يقولوا طب هات لي كلمه طب هات لي مره انا قلت فلان كذا مش عارف بس هو من كتر ما بيسمع
بس وزارة الداخلية ما توافقش عندك برضه في البيت انت ممكن تعدد بغض النظر عن مبدأ السوريات الإيه؟
يعني. وزارة الداخلية عندك في البيت ما توافقش انت تعدد طبعاً يا فندم، طبعاً يا فندم.
معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم استاذ عبد الله خير محمد السلام، اتفضل كيف الحال؟
بخير حال الحمد لله آه، أتكلم الشيخ خالد عبد الله معاك ربنا يا شيخ يبارك اتفضل لك.
الله يكرمك اهلا بحضرتك السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام ورحمه الله أسأل وبركاته الله تبارك وتعالى أن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين يا الله يكرمك يا اخي والله يا شيخنا ربنا يبارك لك وزير الداخلية وحارب الله ورسوله ويقول له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه كيف وسلم.
أنتم إذا أمرتم بالمنكر وأنهيتم عن المعروف هذا أمر بالمنكر هل يقدر على حرب الله ورسوله ووزير التربية والتعليم يحارب الله ورسوله ووزير الإعلام يحارب الله ورسوله انت كده خليت يستقيم الحكومة كلها ويستقيم بتحارب الله ويرحمهم ورسوله هو الكلام من غير بينه الله يكرمك يعني والله المستعان جزاكم الله خير انا انا طبعا انا م- انا متفاهم غضبك اه يعني يعني انا مش عايز اقولها تقيله قوي إنه يحارب الله ورسوله احنا يعني وزير الاعلام الاستاذ صلاح عبد المقصود قد نختلف في سياسات لكن ادين لله بانه غايه في الادب نعم وان التصريحات اللي خرجت من فمه برضو الاعلام الاعلام المتحرش اللي ناسي المذيعين بيعملوا ايه فيه اللي بيقولوا لوزير الاعلام خليك مؤدب لا واللي بيقولوا كده مين واحد اسمه يوسف الحسيني كلب الصوابع ويا ريس ومصر شريفة هو اللي بيقول وزير الإعلام خليك مؤدب فأرجو بس يعني كلمة يحارب الله ورسوله تقيلة لأن اللي يحارب ربنا ورسوله يبقى أنا حكمت عليه إنه كافر نعم يعني فأرجو إن إحنا الله نكون بس المستعان استاذ عبد الرحمن من ننتقي.
السعودية السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا ومرحبا اتفضل عليكم السلام أجمعين وتحياتي واعتزازي الأخي ويعتبر أبي وقدوة لنا الشيخ خالد بارك الله فيه الله يرضى عنك والله ويغفر هو لنا.
يعني يعلم ربنا هو بسمة لنا أساسا في الإعلام الإسلامي ربنا يغفر لنا.
والله والله والله هذا يعتبر الحاجة الوحيدة بسمة لنا في غربتنا لأنه بيدافع عن قضيتنا الإسلامية بحق بحق أسأل الله فعلاً ذلك.
بحق أسأل الله ذلك.
نحن كشباب يعني كشباب صغار ليس كبارا ندعمه بكل قوة وبكل اعتزاز وبكل حب لأنه بيدافع على قضية هامة لنا أجمعين وليست لأي بشر لأن م- ماذا ننتظر من باعوا دينهم ومن باعوا صلة رحمهم ماذا ننتظر لا لا لا, لا ننتظر منهم شيئا فندافع عن ديننا بأيدينا وبكل سواعدنا لننصر دين الله في الأرض ونحفظ كرامتنا وكرامة كل واحد مسلم على وجه الأرض والسلام شكرا عليكم جزيلا بارك ورحمة الله فيك ناخد الله محمود يجزيك كل الخير يا رب ويرضى عنك ويغفر لي أنا هاخد من كلام الأستاذ خالد آه، آخر حاجة وقف عندها وقال قاعدة ربانية بعد ما هقول نقطتين نداءين لكل الأمة كلها شباب رجال ونساء آه، وبعدها هسأل سؤال أولا الندائين الأستاذ خالد أشار إلى قاعدة إسلامية عريضة لابد للأمة كلها كلنا كشباب كمسلمين كل أطراف المجتمع كل طوائف المجتمع المسلم لابد أن يعيها جيدا قال قاعدة غاية في الأدب غاية في السهولة والمرونة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى ينادي جميع البشر جميع المسلمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ده أمر ربنا سبحانه وتعالى يا أخي يا أستاذ الفاضل يا ست الفاضلة يا أم الفاضلة يا شيخ الفاضل لو حد جاي لحضرتك وقال لك أي معلومة أيا كان الشخص أي معلومة أي أي قرار أي حاجة قالها لك تأنى وتريث واسأل ويعرف الكلمة اتقالت ازاي واتقالت فين وايه سياقها ما تاخدش كلمة معينة في سياق معين وتضيفها زي ما بتعمل معاك في برامجك الساخرة وتس وتسخر من من التيار الاسلامي ومن ومن رموز التيار الاسلامي ان حضرتك اصلا ما فهمتش المقصود من الكلام دي مش مشكلته لو حضرتك ما فهمتوش مشكلتك انت اللي مش عارف تف- تفهم كلامه دي حاجه الحاجة التانية ده ده يعني ده لك انت يا يا يا, يا اخي الحبيب يا شاب يا يا يعني ابي كل الفاضل أطراف المجتمع.
كل اطراف المجتمع اقول لحضرتك اياك ان تاخد كلام اي حد ان هو ثقة محض الثقة العمياء دي مش موجودة مش موجودة في اسلامنا لا واجب عليك يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بز- بجهالة عسى ان تص- ان فتصبحوا على ما فعلتم تصيبوا نادمين.
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني هتندم بعد كده والله لو حضرتك مشيت في نشر الاشاعات نعم.
والترهات على المجتمع شكرا محمود اللي- الله يبارك فيك ناخد اتصال معانا ابو حمزه السلام عليكم يا ابا حمزه السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا حيا ومرحبا، الله اتفضل.
الأخ الحبيب المبارك الأستاذ عمر الله يبارك حيا الله فيك.
شيخنا وأستاذنا الإعلامي المخلص تحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد عم الشيخ خالد عبد الله منور الدنيا كلها ومنور قناة الرحمة أهلا وسهلا أسأل الله أن يبارك فيك والله إنه يحبك في الله وهذه أحبك أول الذي مرة أحببتني أجري فيه.
معك مداخلة فأنا سعيد جدا أهلا وسهلا أسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاء وحيا الله الشباب المباركين وأقول لكم أنتم جند الله أنتم على سرور الإسلام أيها الإعلاميون المخلصون أسأل الله أن ينفع بكم اللهم وأقول آمين.
للإعلاميين الذين يقصدون غير وجه الله قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمجيون رعاع يتبعون كل ناعق فأنا أحتسب وأظن بالإعلاميين الإسلاميين كالأستاذ عمر وعم الشيخ أبو عبد الله من المتعلمين على سبيل النجاة أما الإعلاميين الآخرون هم الذين همجيون رعاع يتبعون كل ناعق إلا من أسأل رحم الله أن يعني.
يهديهم أو أن يريحني منهم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم الشيخ خالد وذاكرك الا من رحم ربي قاعد نعم، المستمع.
في- شكرا في جزيلا إعلاميين.
معنا اتصال اخر طيب نكون مع الشباب مين معاك مين الحاجه سناء ناخد الحاجه سناء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا اتفضلي حضرتك ازيك يا ابني عامل ايه؟
بخير حال بارك الحمد الله لله فيك يا ابني الله يبارك فيك وانا معلش استأذنك اكلم الشيخ خالد اتفضلي يا شيخ معاكي أهلا السلام وسهلا عليكم يا شيخ خالد عليكم السلام يا فندم ورحمة منور الله قناة الرحمة الله يرضي منورة بأصحابك وبارك الله فيك الله يرضى عنك.
أسأل الله أن يشفيك آمين.
ويعافيك وما آمين.
يشمت عدو فيك يا رب، اللهم آمين.
ويثبتك على الحق آمين.
أنت إنسان محترم يا شيخ خالد الله يرضى والناس عنك.
كلها بتدعي لك يا شيخ الله يكرم- خالد الله يرضى عنك ويبارك فيك.
فعلا ربنا- انت مثل مشرف لمصر جوه وبره والله يا شيخ الله خالد يجزيك كل وانا خير.
كان نفسي من زمان ان انا اكلمك ربنا يجازيك عنا خير يا شيخ الله خالد يسعدك ويبارك فيك يا رب وابكيتني يوم الولد اللي انت جبته ربنا يشفيه ويعافيه آمين.
لان انا عندي نفس مشكلته اللي حصلت له ده من الاطباء نفس المشكله دي تعرضت ليها ويا ريت ابن عمر يبقى يستضيفه مره أوي أوي، وربنا شرفني.
ينصره يا رب إن شاء الله ربنا يبارك في حضرتك ويشفي ولدك وتقر عينك به يا رب إن شاء الله ناخد كمان انا عايز اعرف بس يا شيخ آه، شيخ خالد دور دور الاعلام في تنميه البلد ايه يعني هم فين من تنميه البلد يعني فين لما بيشوفوا الشباب المخترعين ليه ما بينزلوش يدوروا على الشباب الموهوبين يدوروا على ال- الشباب البسمه الامل في البنى وبسمه الامل في المستقبل يعني انا ليا فريق مخترعين من الشباب منهم آه، طالب اسمه احمد عبد العزيز الطالب ده دلوقتي وصلوا لدكتور ابراهيم غنيم وزير التربيه والتعليم ودكتوره ناديه وزيره البحث العلمي وعملوا لجنه علميه ت- واللي قائدها شاب شاب صغير هم صحيح.
فين الاعلام من دول فين الاعلام للبنى انت انت حابب تتكلم في نقطه مهمه جدا آه، آه، احنا يمكن في البرنامج عندي لما بيكون حد آه، بيقول لي على اختراع بيقول لي على فكره بيقول لي على مشروع بنحاول قدر المستطاع نجيبه الكلام اللي حضرتك بتقوله أنا جاوبت عليه في الأول خالص في نقطة مهمة جدا الإعلام ده تربى في مناخ معين يعني هو يقدر يعظمك في ال top 10 يجيبك في X Factor و Arab Idol و... ويدفع الملايين عشان يطلع واحد صوته حلو شبه عبد الحليم واحد شبه ام كلثوم واحد شبه نجاة والمجموعه اللي احنا بنشوفها دي خلاص او ان حد يمثل عشان يبقى شبه ممثل فلاني او يدور على اكاديميه كره قدم عشان يدور على لعيب كره زي ابو تريكه وزي فلان وعلان اما مساله ان هو يدور على مخترع يدور على شاب عنده آآ آآ يعني ثقافة أدبيات يا أخي ده في قناة الرحمة كانوا بيجيبوا الشباب صغير كده آه، يطلع خطاب ولا حاجة يقول لك قتلتم الأطفال هتطلعوا لسه خمس سنين يقعد يخطب حرام عليكم وهو في نفس الوقت ومحمود سعد زمان استضاف مسلم في بيت بيتك لا لا.
وقالوا يعني الله لا لا لا وهو في نفس الوقت ممكن يجيب بنت عندها خمس سنين مثل الأعلى مش عارف ممثلة فين البنت تتقصع وترقص وتتعمل حاجة عجيبة الشكل تعزف بيانو كويس وبتاع انا نفسي هنا عيني في الكلام اللي بتقوله حضرتك انا مش ضد ان احنا الاعلام مش كل يوم ضرب ضرب يبقى يوم يوم بيبقى في شتيمه يعني مش كل يوم تضربني اشتمني مره بس اعمل الاتي انتقد اعمل فقره الانتقاد اداء سياسي وجيب فقره حد عمل حاجه كده في مصر افتح لي ملف فساد يا اخي يعني تخيل لما يجي لي واحد لحد البرنامج يقول لي ادي اتفضل ملف فساد ابص فيه وانا اتحقق منه طيب حضرتك رحت حته بحب اسال السؤال ده دايما لاي حد وانا باعني السؤال ده انا عايز اوصل من ورا لايه رحت لحد رحت للمذيع الفلاني قال لك ايه قال لي الملف ده قبل ما ابدا في حد من الاخوان متهم فيه يقول له لا يقول له شكرا هناخد ما يلزمنيش.
انا اتصل بيك بعدين ما يلزمنيش هو ما بيقولوش ما بيلزمنيش بس انا اتصل بيك بعدين انما لو في حد من الاخوان ولا الاسلاميين في فضيحه ليه في الملف ده هيجيبه ما عنديش مشكله انا والله والله والله لو في ملف فساد عند اسلامي عند ليبرالي عندي يهودي مصري عندي مسيحي مصري لا اتورع لحظه ان انا اطلعه فانت طلع لي ملفات فساد وناقشها دور على حاجه ايجابيه ونميها اتكلم في قضيه نلف الناس حواليها ناقش الشباب وانزل الشارع شوف مشاكلهم اتحركوا شويه انما فعلا النهارده الناس كلها لحظه ده لحظه ان انا من اول ما ببدا بالليل بقعد اتابع شويه والله العظيم بحس ان انا عايز اتقيأ مفيش حاجه ايجابيه يا جماعه في البلد خالص اللي قاعدين في التيار الاسلامي في مجلس الشورى دول وفي مؤسسه الرئاسه وفي الاحزاب ابلسه وانتم ملائكه ما عندهمش حاجه واحده كويسه الله المستعان وما يستضيفش الاسلامي الا اذا طعن في الاسلامي يعني يبدا لما يحس ان في تراشق بين حزب النور والحريه والعداله يقول لك بس حزب النور هو الصيد اللي جاي لي المره اللي جايه عشان اجيب معاه وقع اكتر منهم من بعض شكرا جزيلا اخو محمد
انا سمعت الس- أنا بس بالمناسبة لو عندك أي حد آه، آه، بقول على هوا اهو عنده مشاريع عنده ابتكارات عنده اختراعات أهلا وسهلا جيبه نقدمه معانا في مصر شاء الله.
الجديدة إن شاء الله دعاية من خلال برنامج عمر يعني.
ارفع المايك شويه بس عندك اهو لو سمحت يا شيخ خالد كان في مبادرة آه، آه، الشرف الإعلامي اللي حضرتك حضرتها مع وزير ميثاق الشرف الإعلامي.
ميثاق الشرف الإعلامي والإعلاميين سابوا كل حاجة فيها وقالوا ده الشيخ خالد قاعد جنب وزير الإعلام سابوا الدنيا كلها أولا حضرتك آه، شايف إن أصلا الإعلاميين المارينز دول جماعه ينفع معاهم فوهي ده شرف ثمن الاعلان اللي انت عملته دلوقتي.
ينفع شرف ال- ينفع معاهم ميثاق شرف ثانيا ليه حضرتك آه، حضرتك واستاذ عمر و- وكل الاعلاميين المحترمين آه، بتوع الاحزاب بتاع القنوات الاسلاميه ما يعملوش ليه مشروع قانون يتقدم لمجلس الشورى يبقى زينا زي الدول الاوروبيه الخبر الكاذب يبقى عليه غرامه احنا مش عايزين نحبس حد انا نفسي انا انا في الاستاذ نفسي- حمزه ينديب برضه قال ال- قال الاقتراح دوت الخبر الكاذب يبقى عليه مليون جنيه حضرتك والله هتلاقي كل القنوات ديت هقول احترمت لحضرتك.
نفسها ومشيت زي الفل ك- كلام آه، آه، ادي بس من اول وزير الاعلام اولا انا دعيتهم حتى لما قالوا لي انت قعدت جنب وزير الاعلام قلت لهم انا اشهر من وزير الاعلام مبدئيا يعني فهو هيبقى سعيد ان وقع جنبي انا مش الدنيا وقعت يعني فاهم ال- رحت المكان ده والله زي ما بحكي لك كده معظم الناس دخلت قعدت وانا اقسم بالله ما رايت وزير الاعلام الا لما قعدت يعني جيت على الكرسي قاعدين ببص لقيته على يميني ولقيت محمد نور من حزب الوطن على شمالي محمد نور وكان في دعوه السلفيه وهتكلم حضرتك بصراحه ساورني شك يعني اقل مما تتصور قلت القعده دي هتجيب لي مشاكل فقلت اروح اقعد ج- لقيت واحد من التلفزيون قلت له ما تيجي تقعد اتفضل حضرتك قلت له روح فاحت الراجل قال لي لا والله اتفضل حضرتك فقعدت يعني ادي القصه جت كده مش المكان كان محجوز لي يعني ده نمره واحد نمره اتنين آآ آآ عيبوا على حضور بعض الناس زي الشيخ حازم صلاح واسماعيل ده رئيس حزب عاصم عبد المجيد ده متحدث باسم جماعه ودول جزء من عمل اعلامي هو هم كانوا فاكرين إن- يعني بنتكلم يعني هم ما عرفوش ميثاق الشرف الاعلامي فاكرين انه خاص بالقنوات الفضائيه طب ما في اعلاميين ما حضروش يعني لومت ليه على اللي ما حضرش وبتلوم على اللي حضر وحابب يكون جزء من الحركه الاعلاميه الشريفه خلاص دي نمره واحد نمره اتنين انا معاك في مساله ان احنا نضيق مساحات الحبس والغاء البرامج لسبب لانه الموضوع بقى فيه هوا الموضوع واضح واي حد يقول غير كده كلام واحد بيهزر اللي يقول لك مفيش هوى عند القضاة في الحكم على البرامج ده يبقى انسان بيكذب ويكذب واقع بنشوفه انا النهارده ما انتش آه، مية يعني رفع اتكلمت والله.
على عمر عفيفي وهو رجل ظهرت عمالته نعم.
اساء للبلد حرض على ضرب مؤسسه رئاسه حرض على اسقاط رئيس اتوقفت 15 يوم نعم في ناس تاني شتمت الرئيس والبرنامج مش مفيش مشكله صحيح.
فعشان كده بنقول لا يا جماعه اللي يغلط يغرم الجريده اللي تجيب خبر كاذب تدفع لو عملنا ده اعتقد كل واحد أنت لأن قديم.
صاحب القناه هيخاف وصاحب الجريده هيخاف استاذنك في قراءه كومنتات سريعه عشان ننهي الحلقه العقيد احمد شوقي ب- بيبلغ لحضرتك سلامه سلمنا بيقول عليك لك كتير، نرجو ربنا تعليق يبارك الشيخ فيك خالد كده.
عبد الله تصحيح وزير الداخليه الشيخ خالد علق مروه احمد بتقول يا استاذ عمر بارك الله فيك على استضافتك ابانا الغالي الشيخ خالد فاذا سالت عن الانصاف فانظر امامك ستراه اللهم اسمع صل.
عبد الكريم تقول نفسي اعلامي مارينز ده يتكلم في اقتراحات لاصلاح البلد مش انتقاد وسخريه وشويه انصاف الاعلام الليبرالي ال- آه، الاعلام الفتنه سلفيه سلفيه بتقول من امن العقوبه اساء اسماء محمد تقول من اكثر البلايا هو اعلام الفساد الذي نعيشه الان في هذه المرحله معنا ايضا آه، امه الله بتقول طبعا هم السبب الاصلي في كل اللي بيحصل على الاعلام الليبرالي حنان بتقول طبعا والاعلام الليبرالي اثر بكلامه في ناس كتير جدا الاء صلاح بتقول اكيد الاعلام الليبرالي بيلعب دور كبير في الفساد اللي احنا عايشينه سيد المصري بيقول مؤكد ان الاعلام العلماني والليبرالي له دور في خراب البلد آه، هيما بيقول وانا ارى ان الاعلام بتاعكم مش هوي الاسلامي لان الاسلام مش محتاج حد يمثله ايضا لعب دور كبير في تضليل الناس جزاك الله خيرا خديجه احمد بتقول نعم ولكن في ذات النفوس الضعيفه بالاخص حيث انهم تربوا على هذا الاعلام الليبرالي طوال حياتهم دون ان يعملوا دون أن يعملوا عقولهم بارك الله في الشيخ خالد عبد الله نور قناة الرحمة اليوم آه، مصطفى بيقول آه، أيضا أرى أن الإعلام الإبراري له دور كبير في إثارة البلبلة في الشارع المصري آه، تعليقات وكومنتات المشاهدين ك- كثيرة جدا عايز أعلق نختم مع ثانية.
الشيخ خالد اتفضل تعليق الاخ اللي قال قال ان الإس- الاعلام الاسلامي ايضا يضلل الناس بقول له جزاك الله خيرا لو انك صادق انا بقول لك على الهوى امام الناس هات لي سيديهات واوراق وكلام من خلال حاجات ح- حاجات فرغتها سمعتها بودانك شفتها بعينك وتعالى وانا اطلع على الهوى اعتذر اقول انا ضللت الناس لما قلت كذا إيه نعم ده خلاص جزاكم نمرة الله واحد خير.
نمرة اتنين لابد أن ندرك حقيقة الناس ليه قرفانة من الإعلام لأن النهاردة اسألني قول لي آه، أنا ممكن بقدم برنامج 8 حلقات في الشهر أخد مليون جنيه ليه خليني أكلمك بصراحة الناس لما تعرف السبب ده تقدر تقول الإعلام ده ليه أجندته فيها إيه وعايز إيه من ورا الكلام ده كله أنا بتمنى إن إحنا في الم- في المرحلة المقبلة أتمنى إن حضرتك وأي إعلامي موجود في الدنيا اتفضل قول زي ما أنت عايز لكن اطرح لي بديل يا أستاذ عمر النهاردة ألاقي ناس قاعدة كل يومين ثلاثة يتنططوا يحطوا لي 500 ميكروفون احنا هنعمل مجلس شعب موازي ماشي احنا هنعمل برلمان موازي حاضر هنعمل فريق قومي موازي حاضر نعم.
هنعمل مش عارف رئيس موازي حاضر ثم وبعد كده انت عايز توصل لايه فدي بعتقد انها مراهقه دي حاجة مش هتبني البلد واللي بيدافع عن كل هؤلاء أتمنى من الله يقول أنا راجل وجدع يشرف حضرتك في البرنامج ويشرفني ببرنامجي ويحط لي كده يقول لي ماذا استفاد المصريون من المعارضة من أول وجود الرئيس مرسي لحد وقت إيه نعم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لأن أتوجه بخلص الشكر والتقدير للإعلامي الكبير الأستاذ خالد عبد الله شرفتنا الله ونورتنا في يرضى هذا عنك، اللقاء جزاك الله خيرا.
ونتمنى أن تكون هذه الزيارة مذكورة للحلقات القادمة إن إن شاء شاء الله، الله بإذن الله.
على كل حال الخميس موجودة وتحب تقدم سيرة الأربع في الناس وخميس وجمعة هنا ربنا يكرمك قناة مفتوحة يعني الله ربنا يكرمك يعزك وينفع بيك وتكون يعني نموذج إعلامي محترم إن شاء الله في شيخ.
فنان الناس يعني.
الله يحفظك جزاكم الله خير شباب نورتونا وشرفتونا في هذه الحلقه بارك الله فيكم على كل ما ابديتموه في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام من هنا الى القاكم يوم الخميس القادم لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Thank you.